أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله بعد مرور سبعة أيام من رمضان وهذا هو اليوم الثامن كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم أعمالنا هل أعتقت رقابكم من النار؟ ما تقوليش أنا مش فاهم يعني إيه العتق من النار لا فهمت هل أعتقت رقبتك من النار؟ إنني أطمئن على أحوال القلب مع الله تستشعر روحانية الصيام راحة وسكينة وجمال وجلال رمضان هل تستشعر رحمات ونسائم ألطاف رمضان أخبار المعاصي إيه عينيك اتظبطت ولا لسه أخبار المعاصي إيه معاك لسانك اتظبط ولا لسه ودانك دماغك وهمومك احوالك اتظبطت في المعاصي والذنوب ولا لسه ملخبط مروا اسبوع يا عم الايام بتفوت هتفوق امتى هتتوب امتى الفرص دي لا تعوض رمضان وما أدراك ما رمضان يا له من وقت عظيم الشان تجب حراسته مما إذا حل شان كأنكم به رمضان وقد رحل وبان ووجه الصلح مع الله ما بان فسوف يكون عليك شاهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللازم أن تحرس فيه العينان من الواجب أن يحفظ فيه اللسان من المتعين أن تمنع من الخطأ من الخطى في الخطى القدمان إنه شهر عظيم الشان عظيم الشأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إخوتاه زنوا أعمالكم في هذا الشهر بميزان اشتروا خلاصكم بما عز وهان إن عجزتم سلوا المعين وقد أعان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم قد أعان أغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وسلسل كل شيطان وبعث مناديا من قبله ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر إخوتاه قد ذهبت السنة ذهبت السنة وضاعت البضاعة ما بين التفريط والإضاعة والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة إخوتاه الشمس والقمر بحسبان ساعات معدودة قلل الله أيام الصيام فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات دول كم يوم اياما معدودات يا واقفا في مقام التحير هل انت على عزم التغير ناوي تتغير ولا مش ناوي يا واقفا في مقام التحير هل انت على عزم التغير إلى متى ترضى بالنزول في منازل الهوان حتى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في أسبوع من رمضان مضى هل مضى من أيامك يوم صالح سلمت فيه من جرائم القبائح تالله لقد سبق الرابح وأنت راض بالخسران حتى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عينك مطلقة في الحرام ولسانك منبسط في الآثام ولأقدامك على الذنوب إقدام والكل مثبت في الديوان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قلبك غائب في صلواتك وفكرك منقض في شهواتك وإن ركن إليك راكن في معاملاتك دخلت به خان من خان حتى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أخي أخي أكثر كلامك لهو وهزر ضيعت الوقت بالتفريط شزر مزر وإن اغتبت مسلما أو سببته لا تبقي ولا تزر الأمان منك الأمان ولو في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تالله لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصورت أعمالك لبنيت بيت الأحزان واعتكفت فيه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أخي في الله سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك سيشهد شهر رمضان عليك سيشهد شهر رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك وسيشار يوم الجمع إليك أن قد خسر فلان ابن فلان أو ربح فلان ابن فلان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أخي في كل لحظة تقترب من قبرك فانظر لنفسك في تدبير أمرك وما أراك في أول الشهر واخره الا سيان متى تصبح خيرا من سنتك في شهر رمضان الذي انزل فيه القران عظموا الشهر ايها الاخوه اننا بحاجه الى هذا الكلام الذي ساذكره الان تحديدا نحتاجه من قبل رمضان وهو كيف نعيش رمضان كيف نعيش رمضان نريد ان نعيش هذا الشهر حياه حقيقيه كيف نعيش رمضان نعيشه ايها الاخوه ان الاسلام دين عظيم دين جميل لا يكتفى فيه أن نتكلم عنه لا يكتفى فيه أن نعجب به أن نتمناه هذا نسمعه كثيرا بعض الناس يقول لك والله أنا نفسي أبقى كويس أنا أتمنى هو نكره أنا نفسي أحفظ القرآن نفسي أقوم الليل نفسي مش كفاية الكلام ده زي ما قلت لك مهما وصفت لك حلاوة التفاحة مش هتعرف حلاوتها غير اما تدوقها فمهما سمعت الكلام واعجبت بيه وتشجعت وحبيت تسمعه وقلته كل ده ملوش قيمه لحد ما تدوقه تعمل بيه اظن قلت لكم وان ما كنتش قلت اديني بقول ان في معاني في الاسلام تتحس ما تتوصفش قلت الكلام ده في الاول خالص ان الورده تتشم ما تتفعصش هي دي مهما قلت لك عن حلاوه رمضان وجمال رمضان ولذه رمضان ومتعه رمضان مش هتحس بيها غير اما تدوقها اما تعيشها كيف نعيش رمضان أول وأهم شيء في حياتك في رمضان تعظيم الشهر ربنا سبحانه وتعالى عظم هذا الشهر ذكره باسمه في القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه تعظيم لامر الشهر التعظيم ده عمل قلبي عمل قلبي ولذلك اذا كانت الاعمال بتضاعف في رمضان فايضا الذنوب بتضاعف في رمضان دي زي دي ليه ليه ليه ليه ليه التعظيم ده يا إخوة في حاجة اسمها معاصي قلبية معاصي إيه؟ قلبية معاصي القلوب المعاصي القلبية أكبر من المعاصي الظاهرة خلي بالك النظر بالعين إلى امرأة متبرجة يعني أنت لو شفت أغنية من اللي بيقولوا عليها فيديو كليب النساء العارية اللي بترقص عارية لو شفت فيلم عريان حرام في اي قناه من القنوات اللي بتعرض هذا النوع من الخبائث عياذا بالله اعيذك بالله المشكله الكبيره ان كل نظره بتنظر بيها تكتب عليك زانيه كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فهذا تكتب زانيه زانيه العين العين زنت تتكتب عليك كده زانيه العين زنت الاخطر من زنا العين رضا القلب قل لي يعني ايه مش انت قلت لنا قبل كده ان القلب يهوى ويتمنى وده زنا القلب لا لا انا ما بتكلمش دلوقتي على زنا القلب انه يحب في الحرام لا انا بتكلم عن نقطه تانية ان العين لما تزني بالنظر الى المراه العاريه دي العين لما تزني بالنظر اليها القلب ما بينكرش بينشرح انشراح القلب بالمعصية أكبر من المعصية نفسها معلش يا عم الشيخ آسف أنا برضو مش فاهم فهمني إيه الموضوع طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أنا فاهمك أفهمك بالراحة حقك واوعى تعدي حاجه من غير ما تفهمها اي حاجه مش فاهمها اسالني عنها وحقك ان افهمك واجاوبك خد مني الحديث ده الاول وفي شرحه تبان القضيه يقول ابن عباس رضي الله عنهما اوعى تفكر ان كلمه حديث يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ده الكلام ده موقوف على ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم يبقى ده عبد الله ابن العباس ابن عم النبي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله بن عباس اللي هو حديثه مشهور كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك اللي الرسول دعا له قال وضع يده على صدري وقال اللهم علمه التأويل عبد الله بن عباس حبر الأمة بحر العلم بيقول ايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه آه يقول ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب دي قطعة من حديث أوله إيه؟ نجيبه من أوله أحسن يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب يا صاحب الذنب إن عدم حيائك من الملكين على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب ولفرح قلبك إذا أدركت الذنب حال ظفرك بالذنب أعظم من الذنب ولحزن قلبك على فوات الذنب أعظم من الذنب واضح ولا ترجم ترجم طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما بيقول لك إن معاصي القلبية التي تصاحب المعاصي الظاهرة أعظم خد الجملة دي عايز أركز عليها ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب يعني إيه يعني واحد مثلا دخل مكان يسرق فلوس فتح الخزنة وبدأ يمسك الفلوس سمع رجلين طلع على السلم أو باب بيتفتح قام اتفزع كده الفزعة دي فزعة القلب دي أكبر من السرقة إنه خاف من غير ربنا أكتر من خوفه من ربنا وصلت هي دي بيقول لك لحق لوجل قلبك هزة القلب إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب واحد مقابل واحدة ماشي مع واحدة قاعد مع واحدة جه حد يعرفه أو جه زوجها أو حد فزعته دي يحاول يستخبى ده دي أكبر من الزنا اللي بيعمله إنه خاف من الشخص ده أكتر من خوفه من ربنا ما ربنا شايفك سامعك إنه بيتكلم في التليفون مع واحدة وجات مراته دخلت فراح محول الكلام ايوه يا حسنين ايوه يا عبد السميع ها هكلمك بعدين مراعاته لمراته دي او تغييره لهجه الكلام ده اكبر من الزنا اللي بيعمله لانه خاف من غير ربنا اكتر من خوفه من ربنا هي دي الماساه هي دي اخطر شيء في المعاصي المعاصي خطر بس اخطر منها ان تراعي غير الله وتخشى الناس والله احق ان تخشاه انك تبقى عامل حساب الناس ومش عامل حساب لله المطلع عليك الذي يسمعك ويراك فينضاف الى المعصيه هذا الخطر عدم توقيرك لله عدم مراعاتك لنظر الله وسمع الله ومعيه الله ومراقبه الله في رمضان السيئات بتتضاعف نتيجة عدم تعظيم الشهر يعني ايه جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يقول إذا صمت فليصم, فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ولا وليكن عليك يوم صومك وقار وسكينة يبقى يوم الصيام ما يبقاش زي يوم الفطار يبقى باين عليك انك صايم في سكينة ووقار المشكلة الكبيرة انك انت يبقى يوم صيامك في معاصي يبقى ده عدم احترام للشهر تبقى صايم ما بتاكلش وما بتشربش وسايب زوجتك في الحلال لا تستطيع ان تمسها وتاتي الحرام ما بتاكلش حلال الخبز والاكل وبتاكل لحوم الناس بالغيبه والنميمه ما بتشربش الميه الحلال وبتشرب من فلوس حرام كسب حرام سايب زوجتك في الحلال وبتبص على نساء حرام سواء في الشارع او في المكتب او في الشغل او في التلفزيون كده عدم تعظيم للشهر عدم توقير للشهر كده المعصية بقت أكبر لأنها صادفت معصية أيضا من القلب يبقى أول حاجة ندخل بها رمضان تعظيم أمر الشهر الشهر ده فيه فرص فرص عظيمة جدا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل الذنوب اللي فاتت بأستيكة وتتمسح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الذنوب بتغفر لكن في ناس بتضيع الفرص دي دي مشكلة تانية بعدم توقير وتعظيم هذا الشهر هذه الفرص لكي نغتنمها لابد أن ندخل هذا الشهر بنفسية التحدي لازم أدخل شهر رمضان بنفسية أصلها حاجة من اتنين يا إما ربنا يغفر لي ذنوبي ويعتق رقبتي من النار يا إما ربنا يغفر لي ذنوبي ويعتق رقبتي من النار مفيش حل تالت يدخل بالنفسية دي تحدي يتحدى نفسه هبطل ذنوب هصوم صيام صح هقوم الليل صح هقرا قران مش هغلط عشان ربنا يغفر لي اللي فات عشان تعتق رقبتي من النار فلما يدخل الانسان بالنفسيه دي يبدا يسال بقى طيب يا عم الشيخ عايزين نعيش يوم من رمضان اوصف لنا يوم من رمضان ارسم لنا كده يوم من رمضان يعني خطط لنا اليوم من رمضان ازاي نعيش يوم من رمضان يوم قول لنا كده يوم كامل حاضر هنبدا اليوم كالبدايه الطبيعيه الشرعيه ان بدايه يوم المسلمين يوم المسلم اوله اذان الفجر الاسلام في يوم وليله اليوم اللي هو النهار أوله أذان الفجر وآخره أذان المغرب والليلة أولها أذان المغرب وآخرها أذان الفجر يوم وليلة فيومنا بيبدأ مش من الساعة 12 بالليل يومنا بيبدأ من أذان الفجر أول حاجة في أذان الفجر إنك تبقى صاحي أن يؤذن عليك أذان الصبح وأنت في المسجد أذان الصبح يأذن عليك في المسجد مشكلة كبيرة إن كثير من الناس بيتأخر عن الصلاة والرسول حذر صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أناس وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال أناس يتأخرون عن الجمعة وال عن الجمع والجماعات حتى يؤخرهم الله في النار كثير من الناس يأذن الأذان وهو قاعد بيتكلم ومراته تقول له ما تروح الجامع تصلي يقول لا ما هم بيقعدوا عشر دقايق بين الأذان والإقامة ويفضل قاعد لا ما هو في ربع ساعة بين الأذان والإقامة لا لا أصل المسجد ده بيأخر شوية خليني قاعد لا الربع ساعة ولا العشر دقايق ولا النص ساعة اللي بين الأذان والإقامة مش عشان تقعدهم في بيتك النداء إلى الصلاة هيا على الصلاة في الأذان حي يعني لبي هيا
سعيد بن المسيب يقول لي أربعين سنة لم يؤذن المؤذن للصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد التبكير للصلاة إنك أنت تبكر للصلاة تخرج للصلاة بدري عشان يأذن عليك وأنت في المسجد والتبكير إلى الصلاة له فوائد أول فايدة إنه حب حب لله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ربنا ما سألوش العصاية بتعمل بيها إيه لكن سيدنا موسى طول الكلام مع ربنا حب بيحب ربنا عشان كده سيدنا موسى قال له إيه وعجلت قال سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى أنت مستعجل ليه وجاي بسرعة قال وعجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى يبقى اللي مسارع للطاعة عشان كده ربنا أمرنا في الطاعات بالمسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات المسارعة إنك أنت تروح بدري يبقى بحب نفسنا نصلي بحب رايح حب بتحب ربنا عشان كده في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه يبقى الإنسان قلبه متعلق في المسجد يخرج الدنيا من غير قلب ما بيصدق يرجع المسجد مش ناس بقى داخلين المسجد ما تقيموا الصلاة بقى واحنا هنبات هنا عايز يروح هتروح فين مستعجل على ايه وراك ايه الشاهد الشاهد ان انا بحبكم في الله يا جماعة عايزين ضابط للصلاة اسمه الحب فهخرج لصلاة الفجر ونسمة الفجر حلوة حلوة حلوة حب قبل ما اختم الحلقة دي عايز اقول لك ان اي ولد بيحب اي بنت لما يكون عنده ميعاد مع البنت تلاقيه مظبط نفسه نص ساعة قدام المراية وظبط ريحة وخارج قلبه بيرفرف كده انت يا اللي بتحب ربنا بتخرج لربنا كده ولا جاي لنا لصلاة الفجر ببيجامة النوم وشعرك منكوش وعينيك مغمضة نص تغميضة عشان ترجع تنام تاني ده حب قول لي طب اعمل ايه ما انا تعبان يا عم الشيخ طول النهار وعايزين ننام بقى اعمل ايه انا اقول لك تعمل ايه الحلقه الجايه احبك في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته